الوصف وما جروا في كل مجال قد برعوا ها هم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ابن جرير الطبري هل أحد منا لم يسمع عنه شيئا أكيد كلنا سمعنا عن محمد بن جرير الطبري لا تخلو مكتبة عالم من كتاب التفسير وهو كتاب الطبري ولا تخلو مكتبة داعية وحتى العوام وأنا منهم طبعا لابد أن نقرأ كتاب التفسير و... وقد يكون أيضا كتاب التاريخ للطبري لكن هل علم أحدنا شيئا عن حياة الطبري؟ لا طبعا يعني مش الكل يعني ممكن يكون فيه سير أعلام النبلاء كده عند البعض او ممكن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي او ممكن اي كتاب من كتب السير والتراجم موجودة عند بعضنا لكن مش كل الناس عارفة حاجة عن ابن جرير الطبري فلا بد ان نعرف وان نتعرف على هذه الشخصية العظيمة في التاريخ الاسلامي يكفيه شرفا ان هو ساب لنا كتاب التفسير ده اكبر كتاب من كتب التفسير على مدى التاريخ الإسلامي كله ابن جرير الطبري يقول عن نفسه شوف بقى اسمع واستمتع يقول عن نفسه حفظت القرآن ولي سبع سنين شوف يا عم حفظت القرآن ولي سبع سنين يبقى سبع سنين حفظ القرآن طب التانية وصليت بالناس ولي ثماني سنين يبقى كان إمام للناس وعنده 8 سنين طب التالتة وهي أقوى كمان وكتبت الحديث ولي تسع سنين يعني في زماننا في تالتة ابتدائي اتصور بقى عيل صغير في تالتة ابتدائي وبادئ يكتب الحديث الشريف حديث مين؟ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد بيقول ايه عن محمد بن جرير الطبري بيقول مكث واسمع بقى واسمعني بأذنك وبقلبك وعقلك بيقول ايه بيقول مكث محمد بن جرير الطبري أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة تصور علو الهمة بقى عند واحد قعد أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة مش بيكتب أربعين ورقة كده أي كلام ولا بيكتب كده قصص حب وغرام وإنما بيكتب حديث وبيكتب قرآن وبيكتب تفسير وبيكتب كلام كبير قوي خلده التاريخ على مدى أكثر من 1200 سنة ابن جرير الطبري يا جماعة ميت بقاله 1200 سنة وإحنا في قناة الرحمة النهاردة بنكرمه شوف بقى العظمة شوف عظمة ربك سبحانه وتعالى واحد يكرم وهو عايش بس وواحد يكرم وهو عايش وهو ميت وميت بعد ايه بعد 12 قرن ويكرم كان عنده علو همة في طلب العلم شديد جدا ضيفنا دلوقتي هيكلمنا عنه ان شاء الله لكن في حتة بسيطة لسه عايز اقول لكم عليها علشان اشوقكم للحلقة الجميلة ديت عن ابن جرير الطبري تعرفوا هذا الرجل اللي جمع الحديث وتفسير القرآن والفقه وكل علوم الشرع واحد رايح يسأله في علم ايه في علم العروض ايه علم العروض ده علم العروض علم اوزان الشعر طب انا مالي بقى ما يقولش انا مالي ولا يقول لا قال له حاضر تعالى لي بكرة وبعدين وطلب سفر العروض لأشهر واحد اللي عمل علم العروض وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي المعروف طلب السفر يعني طلب الكتاب بتاع الخليل ابن أحمد تعرفوا يا جماعة عمل ايه أراه عكف عليه في ليلة واحدة الله عرف أوزان الشعر 16 بحر في الشعر العربي عرفهم في ليلة واحدة اه ده ايه علو همة تعرف يقول ايه بقى يقول فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا إنه محمد ابن جرير الطبري الذي يحدثنا عنه اليوم الحبيب والأخ والعزيز اللي منورنا دائما في قناة الرحمة الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الأخ الحبيب الشيخ سامي إسماعيل وهيبدأ معانا بقى علشان إيه يبدأ هو يشتغل على طول بعدي هيبدأ معانا يعرفنا كده عن ابن جرير الطبري من هو وما نسبه أين ولد ومتى ولد ك يعني بداية لهذه الحلقة أهلا وسهلا مرحبا مرحبا منور والله الله يبارك منور الله صدورك بالإيمان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه نحن في هذا آه اللقاء الطيب المبارك أمام جبل الله من جبال العلم الله اه والله من جبال العلم اي أيوة والله ولكن أريد أن أوجه عناية المشاهدين وألفت نظرهم إلى أننا نريد أن نحول الترجمة النظرية من ترجمة أكاديمية قرأتها أنا وحضرتك يا أستاذ محمد عن محمد بن جرير الطبري هي في حقه قولا وعملا إنما في حقنا الآن هي ترجمة أكاديمية ولكن أود أن نحولها إلى ترجمة فعلية واقعية لنحول المنهج النظري إلى واقع عملي يتحرك على واقع أرضنا المر ربنا يكرمك محمد ابن جرير الطبري أفلشت صدر الله يبارك فيك دول لأن هو ده آه نعم هدف أعلام الأمة كما تعلم نعم أنت نعم بتضيف نعم قبل كده نعم على أعلام نعم الأمة لنستنبط آه الدروس المسلكية تمام.
المنهجية تمام. تمام.
التي آه.
نحولها هو عبارة عن لح- لمحات تربوية أصلاً.
نعم نعم تمام.
إنما كت- كترجمة أكاديمية آه.
لا نود نحن أن نستفيد نتكلم منها آه، بس.
نت- آه، نستفيد منها بس.
نعم.
يعني هي بمثابة الخيط تمام تمام الذي من خلاله نستهل هذه أكرمك الله الدروس أكرمك الله آه، محمد ابن جرير الطبري هو محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري الآملي ولد بمدينة آمل طبرستان بإقليم خراسان نعم وهذه البلدان موجودة في بلاد فارس ولما سئل الاستزادة في نسبه فقال ادعوني باسمي إذا طالت الأنساب يكفني الله.
فيكفيه أن نقول عنه محمد ابن جرير أو أبو جعفر الطبري نعم ويكفيه ذلك نعم نعم إذا طالت الأنساب مم.
يكفيني أن تدعون بإيه تدعوني بإيه باسمي نعم.
اسمه إيه أبو جعفر الطبري آه، فضيلة الشيخ سامي الله يكرمك الله يبارك فيه أنا على مدى فوق الستين حلقة الحمد لله نعم، نعم، بارك وبفضل الله الله فيك.
سبحانه وتعالى الله آه، وبفضل يعني إتاحة قناة الرحمة لنا أن نتناول هذا الملف يعني الذي يشرفنا كثيرا على مدى هذه الحلقات والله يا فضيلة الشيخ شيء غريب جدا اتفضل.
وطبعا أنا تشرفت وبوركت وبارك الله لي في كل شيء بسبب تناولي هذا الأمر الله يبارك فيك.
بس اللي لفت نظري حاجة عدد كبير جدا من هؤلاء الأعلام الكبار من إقليم خراسان إيه نعم.
يعني يعني نعم، يعني نعم.
ليسوا عربا نعم، نعم، ليسوا نعم.
عربا نعم، نعم.
وأقاموا هذه السنة الله أكبر.
وأقا وهم اللي فسروا لنا القرآن ذلك وهم- فضل الله سبحان يؤتيه الله، من يشاء ما اتكلمنا شوية عن ذلك فضل الإقليم الله ده.
يؤتيه علميا من كده، يشاء.
اجتماعيا، ده احنا ندخل ثقافيا.
بقى على الناحية السياسية اتفضل.
والناحية ال- الاجتماعية الإسلام دخلوا إزاي؟
الناحية العلمية تمام آه، تمام هذا الإقليم فتحه عمر بن الخطاب الله أكبر وأرسل قائدا من قبله آه، على رأس سرية أرسلها إلى هذا الإقليم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
آه، فوجدوا بعض المشركين فاقتتلوا مقتتلة عظيمة وفتح الله على يد هذا القائد آه، هذا الإقليم ودخله الإسلام وأرسل إلى عمر بن الخطاب يبشره بفتح الله عليه الله أكبر.
فالإسلام غالب ما شاء الله ما شاء الله غالب آه.
فمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر الطبري من الناحية العلمية آه، هو عاش في أزهى العصور العلمية محمد بن جرير الطبري عاش في أزهى العصور العلمية أقول هذه النبتة الطيبة المباركة نبتت في أزهى العصور العلمية فتمرغت في العلم تمرغا أقول كتمرغ الأسد في الغابات الله أكبر.
فافترس العلم افتراسا الله أكبر ومضغ العلم مضغا يعني.
وتنفسه تنفسه ايه الاستعارات محمد بن النكنيه جرير الجميله الطبري.
دي ايه الاستعارات دي؟
حقيقة ما شاء آه، الله اسمح لي يا أستاذ محمد شاء وأنا الله.
أقول ل- ل- لإخواني من طلبة العلم وأنا طويل بعلم الله يكرمك حقيقة زادك الله فوضى آه، إذا ع- أردت أن تعرف قدرك فاعرض نفسك تعرف قدرك الله عندما أتناول مثل هذه الشخصيات المبجلة أشعر بضآلتي فما نحن إلا كبقل في عيدان نخل طوال الله اكبر وكأننا نخدم على هؤلاء لتظل سيرتهم العاطرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الله اكبر حقيقة ان شاء الله محمد ابن جرير الطبري تمرغ في هذا العصر وهو من العصور المفضلة التي فيها الخيرية آه، يسبقه ال- العصر النبوي آه.
اللي هو القرن النبوي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم.
فهو جاء في القرن الثالث الهجري مم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالإمام ابن جرير الطبري نشأ وترعرع في بستان العلم في بستان العلم والعلماء تمرغ تمرغ في تراب العلم عند أرجل العلماء ليصل إلى إيه؟ ليصل إلى ذروة الكمال إلى رأس المثلث إلى رأس الإيه؟ المثلث ما هي الأمة لما تركت الرأس اللي هو الكمال نزلت إلى النقصان وهؤلاء هم أصولنا محمد بن جرير الطبري أزهى العصور العلمية ده هو عصر إيه؟ ده عصر التدوين نعم عصر التصنيف عصر التأليف عصر كتابة الحديث كتبت فيه أمهات الكتب الستة الصحاح الله هذا العصر من أبرز شيوخه أنا, أنا, أنا أشعر بأن جلدي يقشعر اي الآن والله اي والله والله أشعر أن جلدي يقشعر الآن نعم.
وأنا أتكلم عن محمد بن جرير الطبري أشعر وكأنني ذبابة حطت على نخلة تمام.
والله على نخلة حبيبي فلما أرادت الانصراف قالت أيتها النخلة تماسكي فإني منصرفة عنك فقالت وهل شعرت بمجيئك حتى أشعر بإيه الله.
بانصرافك الله أكبر.
ذبابة الله أكبر.
حقيقة الله.
حقيقة ولذلك أبرز شيوخ هذا العصر من الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل انظر إلى هذه الأسماء الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود الترمذي.
الإمام النسائي النسائي.
الترمذي آه. آه.
خلي بالك ابن ابن ماجه ماجه. آه.
أبو سعيد الدارمي نعم.
إسحاق بن راحوي آه. آه.
إيه ده ايه اعلامكم بقى إيه ده؟
ان شاء الله خدت بالك سبحان أع- الله أعلامكم بقى.
يعني انت انت انت عايز آه، مم.
نبته اي والله مثل محمد بن جرير تنبت في هذا البستان ولا يتاثر الله اكبر الله اكبر انهم الجبال ايوه انهم الجبال يحترقون ليضيئوا للناس الطريق الى رضوان الله الله.
والى جنه عرضها السماوات والارض فالعصر الذي نشأ فيه ده خلي بالك يا أستاذ محمد ده في هذا العصر انتشر بناء المساجد وخرج نور العلم من داخل المساجد فالمساجد هي الأصل خرج نور العلم من من داخل.
داخل المساجد ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والله ما نزل دارا وما جامع امرأة من نسائه خلي بالك إنما أول ما رمز رمز إلى بناء المسجد ليوطد العلاقة بين العبد وبين ربه الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فرمز لبناء المسجد الذي أثنى الله عليه وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وأنا أقول وأنتهزوها فرصة من على منبر الرحمة حمى الله الأزهر ورجاله ايوه رحم الله زمانا كان طلبة العلم يتلقون العلوم الشرعية من حول أعمدة الأزهر كانوا أفذاذا ورجالا فأسأل الله أن يعيد للأمة الأزهر عودا حميدا اللهم آمين.
كما كان من ذي قبل اللهم إنه ولي ذلك ومولاه نعم.
ولذلك أناشد وأقول المسجد هو الأصل من خلاله تتعلم كيف تتأدب لأنك في رحاب من؟ في آه، رحاب الله رحاب عز الله وجل سبحانه وتعالى.
فانتشرت المساجد وقام سوق الوراقين ها، وإيه تاني ده, ده في هذا العصر وهو أزهى العصور العلمية محمد بن جرير الطبري ينبت ايوه طب احنا عايزين ايه اكتر من كده اه تمام هذا من الناحية العلمية نعم.
خلاص تأثر تمام تأثر محمد بن جرير الطبري أما من ناحية السياسية فعاش الإمام ابن جرير الطبري في العصر العباسي في آخر قوة العصر العباسي وبدء ضع- ضعف الدولة القوة ال- ال- ال- ال- الضعف السياسي العباسي آه، وجورها وتسلط الموالي والشعوبية على الدولة العباسية ده, ده عصر الإمام ابن جرير الطبري سبحان الله لا أكون خليفة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إنما أكون عصر كام عصر أحد عشر خليفة اصله عاش 86 سنه ايه ما شاء يعني الله ما شاء الله.
خيركم من طال عمره وحسن عمله تمام تمام بارك أكبر.
الله له في عمره ايه ده آه، 86 اللهم سنة.
بارك لنا في أعمارنا يا رب يا رب بارك لنا في علمائنا رب.
ومشايخنا اللهم آمين.
يا رب العالمين اللهم آمين.
وبارك لنا في القائمين على هذه القنوات اللهم آمين.
انهم يبثون أيوة.
النور إلى الدنيا بارك الله فيك.
في مشارقها ومغاربها تمام، تمام.
بارك الله فيهم يا رب.
يا رب يا العالمين رب يا رب فعصر من المعتصم مم.
والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمقتدر والمهتدي والمكتفي آه.
كلهم خلفاء إيه ده، كبار خلفاء؟
في الدولة العباسية يعني أزهى العصور العلمية اه اه وعصر الخلفاء الله اكبر أحد عشر خليفة اه في بداية آه، آه، آه، ضعف الدولة العباسية تسلط تسلط المعتزلة على على على على ال- على ال- الوجهة السياسية أو على الحكم السياسي أو على الحكومة نعم فحملت المعتصم والواثق على القول بخلق القرآن اه المعتزلة نعم ما جلبت على الأمة إلا كل شر هم والشيعة سوا- سواء وشر من وطأ الحصى الشيعة وأنا لا أطيل النفس في هذا اه بعدين ان شاء لا الله أطيل له وقته في هذا المقام خدت بال حضرتك طيب ما هم آه.
ما اسمح لي بقى معلش لا، ما دام انت تفضل.
جبت السيره ده ما تفضل.
دام انت اللي فتحت أيوة، السيره جميل.
ما هم بيقولوا ابن جرير شي- شيعي لا ما احنا هنجيبها برضه في وقتها بقى طيب الله يبارك فيك اتفضل ف... آه، فحمل المعتصم والواثق على القول بخلق القرآن وتصدى لهذه المحنة من قال فيه السلف نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة ونصر الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة امام اهل خلي السنه بالك أنا عايز أشير إلى إشارة إيه إيه إيه اللي ذكرها آه، العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمه في الله شرحه للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول آه، لا يسوغ لأحد في هذا المقام أن يأخذ بمبدأ التقية أو يتأول خلق إيه؟ خلق القرآن.
أصابعه نعم.
يتأول خلق أصابعه فكانوا يشيرون بعض العلماء إلى خلق الإيه؟ الأصابع. القرآن كلام الله أم مخلوق فكانوا يشيرون إلى الأصابع ويقولون إيه متأولين ذلك مخلوق على الآية- الأصابع على أو على الأصابع.
الورق مم.
أو على المداد أو على الحبر خدت بال حضرتك أخذا بمبدأ التقي فقال الإمام أحمد بن حنبل لا يسوغ لأحد في هذا المقام أن يأخذ بمبدأ التقي لأن الإكراه واقع على الدين فتزهق الأرواح الله اكبر فتصور معي لو قال الإمام أحمد بن حنبل القرآن مخلوق لتغير وجه التاريخ ايوه ولضاع الدين ولكن الله عز وجل جنده في هذا العصر عاش ابن جرير الايه الطبري, الطبري رحمه الله الله اكبر الله أكبر، الله خلي بالك حضرتك نشأته بقى نشأته نشأته بقى نشأ نشأة جميلة كده الأب الفاضل رحمه نعم، الله نعم، نعم.
يعني وجد ان ابنه آه، كثير الحفظ ذكي آه، فاحنا عايزين بقى ناخد هنا درس تربوي كده لا، جميل ده في حتة- لابائنا جميل امال ده- ايه ده- ده- ده في ولنا هنا- احنا ده في كمان هنا نقطة جوهرية امم ثمينة نعم مش ثمينة نعم ثمينة ثمينة معقول بالتاء.
وثمينة.
اه خلي بالثلاث بالك.
نقط اه خدت بال حضرتك نعم النقطة الجوهرية أن هذا الأب الفاضل خدت بال حضرتك كان من وراء ولده إلى أن يصل إلى رأس المثلث يا إلى نقطة الدائرة جميلة إلى قوي الكمال يعني مش دفعه بس ده لا.
فضل ماشي معاه خطوة خطوة ما هو يا أستاذ محمد لو انفصلت البيئة الفطرية عن البيئة الشرعية ضلت البيئة الفطرية تاني كده تاني تاني تاني.
عشان افهمها ده- ده أنت أستاذنا.
الله يكرمك والله.
اتفضل ما انحرف كثير من الشباب لأن بيئتهم الفطرية انفصلت عن البيئة الشرعية اللي هي المسجد يبقى دلوقتي ال الاب والام انعزلوا عن الابناء نعم وسافروا عشان يجيبوا فلوس وسابوا اولادهم و و ولم يحثوا ابنائهم على دخول نعم.
المسجد طب حضرتك فانفصلت البيئة حضرتك اعمل الفطرية.
دراسة جدوى على المنحرفين مم.
إلا إذا كان للابتلاء تجد أكثر الشباب المنحرف منفصل عن آه المسجد طبعا طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال إيه ورجل قلبه معلق بالمساجد هو في بيته وقلبه فين في المسجد في المسجد تمام اه هو في بيته وقلبه فين في المسجد.
في المسجد نعم.
هو في حقله في مصنعه في قناته وقلبه في وقلبه المسجد.
فين في المسجد في المسجد ما شاء الله عليك يعلق قلبه على شماعة المسجد اه فتعلق ابن جرير بالمسجد الله أكبر.
وتعلق ولذلك- بحلقة العلم إيه إيه إيه إيه أبو جرير رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام الله خلي بال صلى حضرتك الله عليه وسلم أبوه جرير رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه نعم.
وبين يدي رسول الله مخلاة مملوءة بالحجارة ويأتي ولده وفلذة كبده يأخذ من الحجارة ثم يرمي بها مرة ثانية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا الصالحون الله النبي. الإمام البخاري مم.
يرى النبي صلى الله عليه وسلم كرات ومرات في منام فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع الإمام البخاري قدمه مكان قدم النبي فلما أصبح سأل أهل التأويل عن رؤياه والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من, من النبوة النبوة، نعم.
ومن المبشرات نعم خدت بال حضرتك مم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يحزنون.
ها مم.
الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي والإيه الآخرة.
ولا- لهم البشرى الله اكبر لك البشرى يا ابن يا جرير سلام مم.
آه مم.
فكان له البشرى اه الإمام ابن جرير يبقى الطبري والده الطبري آه نعم.
وجده في ال- الرؤيا يعني ومعاه مخلاة لا يعني لا، وجد النبي معه مخلاة اه و...
و- ومع الرسول صلى الله عليه و- وسلم ويأتي محمد بن جرير يأخذ بالحجارة, بالحجارة.
ويلقي آه، بين تأ- يدي رسول تأويلها الله ايه بقى فقالوا له إذا كبر ولدك نصح في دينه ودب عن شريعته صلى الله عليه وسلم يا عيني وقد مثلنا.
كان وقد كان.
تحقق هذا وقد كان الله.
فحملته هذه الرؤيا على أن يدفع بولده دفعا الله اكبر مم. الى حلقات العلم إلى حلقات العلم نعم.
إلى أرجل العلماء والمشايخ سلام لأن أنا عايز أقول أود أن أقول واسمح لي يا أستاذ محمد تحت أمرك، أعطيني أنت بقى مساحة منورنا. أنت خدت منورنا بالك.
تحت أمرك.
الله يبارك فيك نعم آه، هداية التوفيق والاجتباء والقبول والاصطفاء هداية العمل لا تتحقق لعبد من عباد الله إلا إذا أخذ بأسبابها ومن أسبابها أن تجلس عند أرجل المشايخ والعلماء الربانيين الله.
أنا أسميهم الأكابر في العبادة طبعا والأكابر في العلم والأكابر في الدعوة خدت بال حضرتك فالهداية ليست طعاما يؤكل ولا شرابا يشرب إنما ولذلك إذا أردت تحقيق هداية العمل فعليك بهداية العلم الله.
ولن تتحقق هداية العلم لأحد إلا إذا أخذ بأسبابها أيضا وهو الجلوس عند أرجل العلماء مهم دي- أوي.
دي اسمها هداية العمل آه.
هداية العلم نعم يعني إيه إيه إيه النبي صلى الله عليه وسلم هداية علم هداية إرشاد هداية دلالة هداية بيان عام ها، وما أنت عليهم بوكيل.
بجبار آه.
فذكر بالقرآن بالقرآن من يخاف وعيد.
وعيد وعيد هذه هداية العلم مم.
خذ بها أولا خدت بالك حضرتك مع التواضع والإخلاص لتعمل نعم.
يبقى ننتقل من قول إلى عمل فالذي يوفقك يوفقك إلى هداية الع... ال- ال- ال- ال- العمل هو الله طيب.
يهدينا الصراط الايه المستقيم طب ناخد ام عامر الاول من الاردن هي يعني صديقه عزيزه يا جدا رب لقناة بارك أم الرحمة.
عامر وأهل و- الأردن.
ونشوف مداخلتها ايه يا رب وبعدين بارك نكمل فيهم مع جميعا.
حضرتك. انت ما شاء الله عليك يعني.
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمه الله اللهم وبركاته بارك لنا فيما رزقتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته السلام بارك الله ورحمة الله فيك وبركاته وبارك الله يا فيك أم يا أستاذ محمد بارك الله فيك.
بارك الله في شيخك شيخنا الفاضل سامي إسماعيل الله يكرمك الله فيك.
آه، لو سمحتم لي بهذه المشاركة آه، ابتداء أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم.
فأولا من خلال قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الآية الرابعة والسبعون من سورة الأنعام أوليس حق علينا وعلى أبنائنا أن نرى بقلوبنا وأسماعنا هذه الكواكب والنجوم والأقمار من علمائنا من خلال سردكم لسيرة كل منهم لنحبهم ونقتدي بهم ولا أجد تعليقا أعظم حجة من حجة إبراهيم عليه السلام حين قال قال لا أحب الآفلين فهل في هذه الخاطرة صحة أم لا هذه واحدة أما الثانية فهي حول كم العلم وتنوعه عند عند أعلام الأمة الأفاضل ومن ثم إلمامهم إلمام كل منهم منهم بكل تلك الأعمال العظيمة من تنوع للعلوم والأعمال أوليس فيها دليل قوله سبحانه من آية البقرة وما تحمله من معاني تجيب على مثل هذه الشخصيات وذلك في قوله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالله سبحانه وتعالى والذي هو بكل شيء عليم ألم يعد بتعليمه لمن يتقيه وهذا دليل تقوى هؤلاء الأعلام ومن ثم تعليم الله لهم شتى العلوم الدنيوية والدينية هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته أكرمك أكرمك ربي والله ما شاء الله بارك عليك.
الله فيها، ما شاء بارك ما الله شاء- فيها، بارك ما شاء الله فيها.
طيب إذا يا فضيلة الشيخ آه، ابن جرير نشأ هذه النشأة الطيبة ال- أبوه دفعه دفعا إلى حلق العلم والمعرفة آه، فضيلتك تحدثت أنه لابد أن يطلب ال- الإنسان العلم الشرعي منذ البداية ومنذ الطفولة الوالد والوالدة لابد أن يكون لهما دور كبير في دفع الابن والابنة خاصة إذا وجدا أن في ابنه أو أن في ابنته آه، رغبة وأن آه، آه، فيهما آه، يعني موهبة آه، فلا بد أن يستغل هذه الموهبة يعني لا يستغلها وجد موهبة الصوت مثلا ما يقولش روح يا ابني غني وجد موهبة الرسم مثلا ما يقولش روح يعمل تماثيل وجد موهبة الشعر مثلا ما يقولوش اكتب حب وأغاني ومش كده معايا بقى نعم، نعم، اتفضل نعم.
وبعدين التأدب من العلماء يعني أنا دايما فضيلة الشيخ أقول إيه إنه لا تكفي القنوات الفضائية فقط ها ل- أو الكتب وقراءتها لتعلم العلم مش كده برضو نعم، نعم.
يعني حضرتك تقصد كده ولا لا إيه، نعم.
إنه إنه في فوائد من الجلوس مع الأستاذ نعم نعم نعم يعني الله يبارك وجها فيك.
لوجه مش كده نعم، برضه ولا نعم، ايه نعم، اتفضل نعم، حضرتك نعم.
مم.
يعني آه، آه، من كان آه، شيخه كتابه ها؟
مم.
كتابه صح اه ولا ما كتابة.
كان ما- اتفضل نعم اتفضل مم.
آه، ك- يعني كان خطأه أكثر من من صواب صوابه تمام نعم.
تمام تمام آه، نعم.
آه. آه، و- آه، فلا يعني تجعل الكتاب شيخا لك آه لا ناهيك عن التأدب من العالم ده يعني دي- احنا ده- مثلا ده- على الشاشة ممكن نشوف العالم او فضيلة الشيخ سامي اسماعيل يعلمنا علما لكن لما اقعد مع فضيلة الشيخ وجها لوجه ولي الشرف طبعا الان ده والله فاتعلم أصلاً.
منه ادبا واتعلم منه سمتا هذا من جنب جميلا.
تواضعك يا أستاذ الله محمد، يكرمك يا والله.
فضيلة الشيخ والله الله هذا من جنب يكرمك تواضعك.
بدأ آه، ابن جرير الطبري رحمه الله بدأ رحلة علمية طويلة يا ريت تحدثنا عن هذه الرحلة لا ده فضيلة جميلة قوي ديت مع آه.
مشايخ اه اتفضل مع- مع مشايخ مشايخ حتى طبعا نتكلم بقى عن يا شيوخك ريت والله.
لا آه، احنا مم.
نعمل عملية دمج ما بين يا ريت.
الرحلة آه، والمشايخ اتفضل.
آه، إشارات سريعة مم.
البداية آه، بدأ ينتقل محمد بن جرير في رحلته مم.
آه، من آمل طبرستان إلى الري ويعني هذا على ما أعتقد آه، آه، يعني شمال يعني برضه ما زال في- شرق شرق آه.
أفغانستان اه اه يعني هو صح.
ال- يعني اللي اللي كان فيها الامام الرازي رحمه نعم، الله نعم.
منها الامام آه، الرازي نعم.
نعم اتفضل فتعلم في الري مم.
آه، التاريخ على يد محمد بن أحمد الدولبي وكان يهرول مسرعا مذعورا مع أقرانه كالمجانين ليحضر آه، حلقة آه، محمد بن حميد الرازي مم. الله.
ليتعلم على يديه الحديث الله أكبر.
والتفسير الله اكبر آه.
وتعلم الفقه الحنفي على يد أبي مقاتل مم، في الفترة ديت فضيلة الشيخ سامي كانوا بيقولوا ايه كانوا بيقولوا كان يرى دائما وهو يحمل دواته وقرطاسه نعم نعم نعم، جميلة نعم.
حلوة عجبتني قوي نعم ولكن أود أن أشير إلى نقطة حضرتك أشرت إليها يا أستاذ محمد ألا وهي اسمح لي اتفضل.
آه، آه، عاوز أضيف إلى الأب وجد في ابنه آه، موهبة.
موهبة تمام آه، أنا أقول حتى ولو لم يجد فيه موهبة فالتعليم في الصغر مم، كالنقش على الحجر آه.
خدت بال حضرتك حتى ولو لم يجد فيه ينمي هو فيه ينمي هو فيه ثمراتنا تمام.
أولادنا أيوة.
لذات أكبادنا تمشي على الأرض آه، طبعا هي الثمار وهل نجني من شجرة الشوك عنبة نعم.
فشجرة الشوك آه، آه، آه، نجني منها شوكة مم.
وشجرة العنب نجني منها عنبة طبعا.
ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة إيه طيبة.
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ثابت وفرعها وفرعها في فين السماء.
في السماء تؤتي كلها يا سلام آه.
يا سلام آه.
ف انظر بقى الى رحلته يعني يا ريت بقى كانت الخريطه مم.
انظر الى رحلته بقى وهو آه، ينتقل من الري الى بغداد الله أكبر الى العراق عايز بقى يشوف سيدنا أحمد بن حنبل لا ده أنا مش ده أنا مش ده ده, ده دي يعني بقى عايز أنا عايز يشوف إمام أتكلم عن أهل إيه؟
السنة عن- والجماعة هنشوف هنشوف نعم.
هنشوف شوف بقى آه، شد الرحال إلى فين شد الرحال إلى طلب العلم في آه هذه الأيام آه آه شد آه الرحال الرحال إلى طلب إلى طلب العلم.
العلم وهذا شرع نعم كانت أم الإمام أحمد بن حنبل وهو صغير تجهز له بعض المؤن وتقول يا بني سافر لطلب الحديث فإن السفر لطلب الحديث جهاد في سبيل الله إيه ده نعم خدت بال حضرتك فتعال بقى معي وهو بقى يعافس ويصارع ويضارب ويناطح رمال الصحراء وبرودة ليل الصحراء والشمس ترسل أشعتها على رمال مكة على رمال ال- ال- ال- ال- الصحراء ال- هذه ال- الأماكن شوف من ال- من أفغانستان من من فارس إلى إلى العراق خدت بال لا حضرتك ويا ريت يا فضيلة الشيخ صحراء بس ده في صحراء وجبال شهيقة أيضا وجرداء ولا في طيارة ولا في سبحان- حاجة ولا بين عربية جبال ولا شامخات آه، وصخور آه.
قاسيات يا سلام يتقلب على ابن جرير الطبري الليل والنهار يا سلام الليل ببرده القارس والنهار بشمسه المحرقة ترسل الشمس أشعتها على هذه الرمال تكاد تتأجج لهيبا ينتني منه الحديد ويغلي منه الماء الذي بالمرجل وابن جرير يناطح حتى يصل إلى الكمال الله أكبر فتح الله عليك ما شاء الله يحرق نفسه يا سلام مم.
في طلب العلم الله أكبر ايه ده مم، جميل قوي آه.
لا وايه كمان أنا وط- عايز وطفل- أشعر بال- لا وطفل انا يعني علشان الساده المشاهدين بس آه.
مش شاب مثلا كبير ولا ده حاجه هو ولا بدأ 30 سنه ده رحلته.
طفل صغير ده بدأ رحلته العلمية آه.
التعليمية وهو ابن 16 سنة يا سلام 16 سنة يا سلام ايه ده اه الص- الصبي ما في زال صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وجبال شهيقة لا أنيس ولا جليس يا سلام ايه ده حب يروح بغداد بقى يقابل ال... انا عايز اشوف بقى احمد بن حنبل ده مين عايز أسأل الله أن أشوفه.
يحرر العراق يا رب يا رب اللهم امين اللهم حرر العراق يا رب.
بلاد الحضارة بلاد العلم والنور وبلاد العلم.
والله ما شاء الله العراق اي أيوة والله أسأل الله أن يجعل صحراء العراق مقبرة للأمريكان يا رب يا اللهم رب آمين. اللهم امين يا رب امنوا يا جماعه وأن يرسل لهم القائد الرباني اللهم امين يا رب.
الذي يأخذ بهم يا رب.
إلى النجاة اللهم امين بلد العلم أمين يا رب والحضاره العالمين.
بلد العلم والحضاره آه.
أين نحن من هؤلاء نعم نعم آه.
فيقابل هنا ال ال ال ال ال في- في بغداد أول ما من قابل من العلماء الذين أخذ عنهم الحديث أيضا قابل آه، في البصرة عمران بن موسى الليثي البصري اه بس انا معلش البصره بعدين ده هو ما قابلش احمد بن هو- حنبل ليه آه الله يبارك فيه انا لازم افكرك كان كانت أمنيته أن يقابل إمام أهل السنة والجماعة.
شرف عظيم طبعا إيه طبعا ده؟
طبعا شرف عظيم ايوه ايوه ابن جرير يقابل إمام أحمد بن حنبل مثلا تمام إيه ده اه ده حاجه كبيره ولكن- خالص مم. ولكن اتفضل إن كل شيء خلقناه بقدر الله اكبر الله اكبر مم.
وكان أمر الله قدرا مقدورا يا سلام وكان ذلك في الكتاب مسطور يا عيني فقبل أن يصل إلى العراق وصله خبر وفاة الإمام أحمد بن حنبل لا اله الا الله لا اله ك- رحمه كتب- الله كتبت له النية الحمد لله أمال إيه؟
كتبت له النية نية لله.
المقابلة اه الله اكبر هل اسمح لي بقى ترتعد في رئيسي والله لا أقول هذا مم.
يعني لا حقيقة انت متألق بقى.
حقيقة.
انت ربنا متألق يبارك ما فيك.
شاء الله نسأل الله القبول يا رب يا رب يا رب نسألك القبول اللهم امين ويا ريت ندعو بهذا الدعاء في هذا المقام اللهم.
ونعوذ بالله من الرياء والنفاق والشهرة يا رب والله ما جئت إلى هذا المكان يا رب إلا ابتغاء وجه الله يا رب أسأل الله عز وجل أن يسدد يسددنا جميعا في القول والعمل اللهم امين وأن يجري الحكمة على ألسنتنا اللهم امين يا رب اللهم.
العالمين فلم يقابل الإمام الإمام إمام أهل السنة أحمد بن والجماعة حنبل.
طبعا أكيد زعل الكتب ما قالتش لكن زعل اكيد آه، اكيد أيام حزن اه حزن آه، آه.
حزن عميق طيب برضه مش عايز يسيب العراق آه.
شرف الله العراق بالعلماء نزل على طول على على البصرة خد عن عمران بن موسى الليثي البصري أول من لقياه وأخذ عنه الحديث مم.
وبعد كده خد ال- برضو البصري ال- محمد بن بشار العبدي مم.
خدت بالك اللي هو معروف بن بندار و... و... وعلى- خ- شوف خدت بالك نعم.
انتقل من البصرة ورا إلى بغداد إيه ده إيه ده آه.
وبغداد أخذ الحسن بن محمد الزعفراني أخذ عنه الفقه الشافعي الله اكبر انت بقى حضرتك لا لا لا لا ده همة احنا- جامدة ده أوي.
احنا هنعرف ان ابن جرير مم.
لا اقول جامعه آه.
انما ابن جرير الطبري جامعات تمشي على الارض يا حبيبي جامعات الله اكبر مم.
جامعة التفسير جامعة الفقه جامعة الحديث جامعة اللغة ده نسيت أقول لك إيه حاجة يا أستاذ محمد اتفضل محمد بن جرير وما محمد بن جرير محمد بن جرير خير من كثير أنا بقولها على وتيرة حديث المزارع مم.
فاكرها أنت؟
نعم نعم مالك وما مالك مالك خير من ذلك نعم.
خير من كثير عالم علامة فقيه مفسر الله أكبر.
محدث حافظ مؤرخ ثقة ثبت لغوي مقرئ الله هذه الألفاظ لا يصرف بها إنما هي تصرف بها الله الله الله الله الله هذه الألفاظ الله يكرمك لا يصرف بها وانما هي التي هي تشرف التي به.
تصرف به.
ده كلام جميل ده كلام جميل هذه راح مصر امتى آه، بقى استاذ محمد هذه الاناقه الله يكرمك.
هذه الاناقه الله يكرمك.
التي ارى الاستاذ محمد فيها وارى اثر نعمه الله نعمه الله نعمه الله على الاستاذ محمد الحمد لله.
وعلى علمائنا الحمد لله.
اراها والله الذي لا اله اسال الله ان تكون آه، يعني في في, في ابتغاء وجهه يا رب يا رب.
امين يا رب يا رب.
العالمين اللهم آمين. اللهم آمين.
آه، آه، آه، انت لا تصرف بها نعم الله هي يكرمك.
تصرف بها الله يكرمك الله يكرمك.
وانت تزينها اكرمك الله وهذه مش مجاملات لان كثير من الناس يقول لك احنا مش عاوزين المجاملات دي اكرمك لا الله لا لا لا لا لا.
اكرمك الله لا لا لا أكرمك احسبك على الله خير شكرا. راح مصر امتى بقى لا ده مصر دي فيها لازم.
حكايه مصر دي لها حكايه لازم بقى يروح آه، الله يفكر يروح يبارك فيك.
مصر يعني لا ده هو انتقل بعد كده البصره والكوفه وبغداد الى بيروت نعم.
فتعلم بقى آه، آه، قراءه الشاميين وانتقل الى مصر ودخل الفسطاط مدينه عمرو بن العاص اللي هي القاهره ثم رجع الى الشام ثم عاد مره ثانيه الى مصر مم.
دخل القاهره بس انا عايز أقف- أقف- اقف وقفه بقى عايزين عايزين الوقفه دي اتفضل آه مش هقول يا قاهرة المعز مم.
لا نعم أنا أقول مذل لدين الله الفاطمي يا سلام الله الله بلاش للدين لأن الدين حف- حفظه الله نعم إنما كل المسلمين نعم نعم وما دخلت بدع مصر إلا من طريق الفاطمية صح أنت بقى حضرتك صحيح ف أنا عايز أقول يا مصر بلدنا مصر بوابتان بوابة تصدر الخير وبوابة تستورد الشر لا اله الا الله فيا ريت الخير بتاعنا يكون في بلدنا شوف محمد بن جرير شوف الرحلة نزل مصر الربيع, الربيع بن سليمان المريدي وإسماعيل بن يا- إيه؟ يحيى اللي هو المزني خد عنه من فقه الإمام الشافعي اه في مصر اه حماك الله يا مصر يا رب يا بلد رب.
العلم يا رب والأمان اللهم آمين.
والأمن أسأل الله أن يحفظها ويحفظ سائر بلاد المسلمين اللهم آمين.
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي المؤرخ أخذ عنه فقه الإمام مالك خلي بالك مم.
يونس بن عبد الأعلى الصرفي أخذ عنه بمصر قراءة حمزة وورش هتبقى حضرتك علي بن سراج المصري أبو الحسن أخذ عنه اللغة والأدب
حبيبي الله اكبر يا سلام بلد اللغة إيه وبلد جميل.
الأدب ايه الجمال ده وبلد الفقه موسوعه هو ايه موسوعه ولا ايه اللي بقول جامعات تمشي على الأرض اه موسوعه فعلا نعم اعرف كل واحد بقى يعرف قدره اه أنا بقول ما نحن إلا نخدم على هؤلاء يا لتظل سيرتهم يا هم سلام الأصل مم.
هم الإيه طيب يا فضيلة الشيخ نعم.
يعني آه، طبعا احنا عرفنا كيف جمع ما شاء الله آه، هذا العلم كله وانا في المقدمة آه، قلت لفضيلتك بس بعد الاتصال الله أكبر.
يعني الناس متشرفنا بارك دلوقتي الله فيهم.
السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته عليكم الأخ السلام.
صلاح من ليبيا ازيك يا استاذ محمد الحمد لله رب العالمين انا والله بحييكم على هذا البرنامج وبحيي الشيخ سامي بلدياته والله الله يبارك شاء الله.
فيك ربنا عليك.
يزيدكم علم يا شيخ سامي شكرا الله فيك. صلاح شكرا الله مين يبارك فيك معاك صلاح غانم صلاح مين صلاح غانم يا أهلا صلاح وسهلا.
غانم ربنا أهلاً يزيدك يا وسهلاً.
شيخ.
مرحبا مرحبا هلا وارفع وسهلاً.
قدرك يا رب الله يعزكم يا يكرمك.
رب بارك الله فيكم في سؤال للشيخ ولا انت بتحييه بس طيب ماشي الله يبارك.
آه، طيب فضيلة الشيخ بقى آه، في خلال هذه الرحلة أنا عايز أخد كده درس تربوي أنا باخد دروس تربوية كتير اتعلمنا ان احنا كيف نطلب العلم على ايدي المشايخ وتعلمنا التأدب وتعلمنا ان احنا نستغل آه، في ابنائنا وبناتنا المواهب وندفعهم الى العلم الشرعي وندفعهم الى التعلم بطريقة صحيحة نعم.
طيب كيف ندفعهم الى التأدب وهذا هو جل الموضوع بس بس انا ليا نقطه معلش اتفضل معلش يا استاذ محمد اتفضل يا شيخنا
ما تنساش ان محمد بن جرير الطبري وهو مع اقرانه في مصر اقران مين المحامد الله المحامد نعم.
محمد بن خزيمة محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن خدمات خزيمة اعلام الامه اه محمد بن خزيمة مم.
اللي هو صاحب الصحاح وكتاب التوحيد نعم.
محمد بن هارو- هارون الروياني خلي بالك كانوا الأربعة نزلوا دارا بمصر دمغ ال ال الجوع أمعاءه خلي بالك من الحتة دي قبل ال- معلش اسمح لي سامح لي ده انا عايز اسمعها الله يبارك فيك.
ده انا نفسي اسمعها الله ليك يكرمك دي اتفضل يا سلام مم.
خلاص كادت يعني كادوا يتلبطون ال- الارض جوعا امعاء هتخرج يعني يعني ممكن واحد في الحاله ديت قبل ما حضرتك تكمل يقول الله الرحله دي ايه ده كان مليونير ولا ايه ده ما بيقومش بالرحله دي دلوقتي دلوقتي الواحد مليونير اي طبعا صح طبعاً، ولا لا طبعاً، طبعا فابن جرير يعني انت حضرتك عايز تقول ان هو ما كانش عنده ما ينفق على نفسه في الفتره ديت لا يعني انفقات ضئيله جدا مع الجماعه اللي كانوا يسافرون من هنا وهناك يرسل ابوه آه.
اليه يعني بعض المعونه فتات.
من مزرعه كانت موجوده عنده لينفق على ايه نفسه حتى قال ابن جرير الطبري لما تاخرت آه، عني نفقه والدي فتقت كم- كمي قميصي وبعتهم يا يا سلام شوف انظر الى الورع شوف الاجتهاد إلى والورع. الله الزهد أكبر.
إلى الاجتهاد يس.
فتق كمي قميصه فباعهما يا يا سلام.
ليواصل مسيرته طيب خلي بالك لما نزل اه الدار اتفضل نزل دار آه، اشتد بهم الجوع خلي بالك نعم.
فاقترعوا قرعة فيما بينهم على أيهم تقع القرعة خرج فشحذ له
يا يشحذ سلام يشحذ لا اله الا الله اه يشحذ لا اله الا آه، الله آه، هذا رواه الإمام آه، الخطيب البغدادي في في تاريخ في بغداد تحقيق آه، خدت بال حضرتك نعم فوقعت القرعة على محمد ابن خزيمة فقال أمهلون حتى أصلي ركعتي استخارة فأطال النفس فإذا بالشموع وخصي من قبل الوالي يطرق الباب خلي بالك أين محمد ابن نصر المروزي ها هو فأعطاه صر بها خمسون دينار الله اكبر الله أين محمد بن جرير الطبري ها، فأعطاه صر بها خمسون دينار الله أين محمد بن هارون فأعطاه سرة بها خمسون إيه دينار خلي بال حضرتك قال هذا الخصي الخصي اللي, اللي اللي جاي من قبل ال- الوالي قال إن الوالي رأى في منامه بالأمس أن المحامد جياع الله يا الله فأرسلني إليه يا الله وهذا يذكرني بقصة أصحاب الغار اللي أواهم المبيت في ليلة مطيرة إلى غار فدخلوا الغار فانحدرت صخرة على باب الغار فسدت باب الغار فإذا بهم يحرقون الصخرة بكل ما أوتوا من قوة بشرية قادرين.
مادية آه.
ما استطاعوا فقالوا نذكر اعمالنا جميل آه.
الإخلاص اه الاخلاص الإخلاص الله اكبر الله اكبر الإخلاص دول ناس طالعين لطلب العلم يا الإخلاص سلام.
نادر الله اكبر في هذا الزمن الخليفه شاف المحامد جعانين عايزين في ياكلوا المنام الله أراد الله أن يحفظ الصالحين آه.
فالله خير ازاي عالم حافظا.
يروح يشحت يشحت ازاي إزاي؟
وهو في الله.
كنف الله يا سلام.
وفي معية الله يا سلام.
وهنا تتجلى معية الله الخاصة المقيدة بهؤلاء الأربعة ده معية خاصة معية خاصة مقيدة طيب, طيب ناخد ام عبد الرحمن ونكمل الكلام الجميل بتاعك الله ده.
يكرمك.
ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله على احسن حال الحمد لله رب العالمين لله رب وبرحمة العالمين.
فضيلة الشيخ سامي الله يبارك اكرمك الله جزاكم الله خيرا يا رب الحمد لله آه، والله يا أستاذ محمد آه، كنت بقول إن فضل ال- الع- العلم والعلماء أن آه، سبحان الله العظيم أن أن العلماء تكون وجوههم كالشمس الضاحية اي والله و- وأنوارهم بين أيادي الناس سبحان الله العظيم فهم الذين علموا عباد الله وهم الذين دعوا إلى الله والذين حفظوا حدود الله وهم من صبيح الدجى وأئمة الهدى فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا بلا علم قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده الم- العلماء العلماء.
فالعلماء قد أثبت لهم الجبار الخش... الخش... الخشية والتق... والتقى الخشية الخوف آه، نعم نعم اتفضل.
قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين نعم ومن لا يعلم لا يتقي وكيف يتقي من لا يتقي ما يتقي ربنا يكرمك الله يخليك يا أستاذ محمد ف... فجزاكم الله خيرا ويسدد الله خطاكم ربنا والسلام يكرمك عليكم ورحمة ربنا الله.
يكرمك ربنا يكرمك ويكرم بنات يا رب المسلمين يا رب وابناء يا رب المسلمين يا رب جميعا أن يحفظهن من بين أيديهن يا ومن رب خلفهن وأن ومن يسترهن فوقهن يا رب يا رب يسترهن على اللهم, الأرض يا رب.
اللهم امين اه فمحمد آه، آه، أنا فربنا بيفكرني- سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ ماء وجه هؤلاء العلماء يا سلام خلي بالك جميل.
انا عاوز اربطها بال- ب- ب- بايه آه.
آه، آه، آه، بقصه اصحاب الغار الله.
ف- فتوسلوا الى الله فانا عايز اقول يا امه الاسلام نعم انت في غار يا امه الاسلام انت في غار وانت مستهدفه مم.
مستهدفه من قبل اعدائك نعم و و و و و و وانحدرت صخره على باب الغار فسدت باب الغار مكتوب على هذه الصخره يهود يا سلام.
والأمة تريد أن تحرك الصخرة لا تستطيع فلن ينجينا من هذا الغار الذي ها، حضرت هذه الصخرة على بابه إلا أعمالنا إلا وإخلاصنا.
الإخلاص تمام.
إلا العمل إلا بالرجوع إلى مصدر عزتنا ورفعتنا واستخلافنا وتمكاننا في الأرض الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده إيه أبداً.
أبدا نعم.
وشوف المقام محمد بن خزيمة هو قائم إيه مم.
يصلي يا سلام.
ده يذكرني بقوله تعالى على لسان نبينا آه، زكريا آه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الإيه الدعاء.
الدعاء فنادته الإيه فنادته الملائكة الملائكة وهو قائم يصلي في نادته النهار.
الملائكة هذا آه.
مناسب لمقام النبوة الله أكبر محمد بن خزيمة يصلي فناسبه ها، أن يرى الوالي يا سلام.
هذه الرؤية بالأمس فيرسل إيه لا ده معجزة دي آه، لا، لا، لا.
لا ده دي معجزة دي إخلاص معجزة كبيرة الإخلاص إنما ال- طيب فضيلة الشيخ يا ريت تحدثني بقى عن ابن جرير الطبري وأدبه مع شيوخه يعني احنا دلوقتي الحقيقة وانت اتنهدت ليه احنا كلنا بنعاني الحقيقة من مسألة يعني الادب يعني دلوقتي احنا بنيجي نلاقي في بعض الط- الطلبة الصغار آه، الذين يتجرؤون على استاذهم آه، بنلاقي مثلا ممكن يشرب سيجارة معاي اتفضل يا استاذ سيجارة انا شايف بعيني الكلام ده نعم، نعم.
اتفضل سيجارة يعزم عليك السيجارة نعم.
آه، ي- يقول له تعالى نتمشى شوية آه، مفيش هيبة نعم.
للأستاذ والمعلم آه، في قلوب ال- الطلاب فيا ريت يعني حضرتك ونحن نتناول هؤلاء السلف ربما آه، أمامنا دلوقتي آه، طالب كده صغير في الثانوية العامة نعم.
أو في الإعدادية أو في الجامعة ويتعلم من أدب هؤلاء الناس نعم.
مع آه، أساتذتهم تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك نعم آه، أود أن أقول ل- ل- ل- لطلبة العلم تعاملوا مع مشايخكم أساتذتكم كما لو كنتم تتعاملون مع آبائكم فالعالم بمثابة الوالد العالم بمثابة الوالد ويحضرني في هذا المقام أن أوجه طلبة العلم أن يجلسوا من العالم جلسة جبريل من النبي محمد الله صلى الله أكبر.
عليه وسلم ولذلك قرأتها في حلية طالب العلم مم.
يقول يا ليت طلبة العلم يتأدبون أدب جبريل مع النبي وده أعظم أدب فأسند ركبتيه إلى أعظم ركبتي أدب في النبي التاريخ.
وجلس جلسة التشهد الأول الله في الصلاة أكبر. يا سلام وهذه أعلى أنواع الجلسات
مم. وكان علمائنا كلهم اللي احنا قرينا عنهم كانوا يجلسون تحت أرجل علمائهم وما وصل ومشايخه.
محمد بن جرير إلى هذه المكانة مم.
إلى الذروة إلا عن طريق الأدب آه لأنه تأدب فتواضع الله تأدب فتواضع تواضع آه تمام ومن تواضع لله ايه رفعه الله رفع.
سبحانه كنت وتعالى تريد ان تصل الى القمه ان كنت تر... ما هت- واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله, الله. نعم هتقول حضرتك نعم.
كنت تريد ان تصل الى العلوم الشرعيه تواضع وتعالى محمد بن جرير الطبري وهو آه، صغير كان يجلس هذه الجلسه الله أكبر.
اكيد كان نعم.
يجلس هذه الجلسه نعم.
ليه انظر إلى أدبه وصالح أخلاقه آه، إنما بعثت لأتمم صالح الإيه الأخلاق وفي رواية مكارم الإيه آه.
الأخلاق آه، انظر إلى صالح أخلاقه و- و- وأدبه الجم مع مشايخه وعلمائه حدثت مناظرة بين محمد بن جرير الطبري التلميذ وبين شيخه إسماعيل المزني بمصر في بعض مسائل الفقه والإجماع فظهرت حجة ابن جرير على شيخه ظهرت حجته على شيء على شيخ آه.
انظر بقى ايه ده انا ال- الوادي الهمام مفيش حد زيي ده انا آه، تناظرت مع الش- الشيخ فلان اللي بيقولوا عليه وقعت اه ليه نعم مش بتحصل بتحصل كتير بتحصل كتير ده مش كده بس والله أبو لمع.
ده بيبدعوهم وبيطلعوا عليهم كتب وعلى مشايخ كبار يعني تعرف ابو حضرتك بكر عارف يعني ابو بكر القاضي احمد آه.
بن كامل اه تلميذ نعم الامام ابن جرير الطبري قال له يا شيخنا دلني على هذه المسائل التي تناظرت مع شيخك فيها فظهرت حجته فأبى أن يذكرها له يعلل هذا ابن كامل اللي هو أبو بكر القاضي ابن كامل تلميذه يعلل هذا بإيه؟ بأن الإمام ابن جرير الطبري لا يريد أن يرتفع بنفسه على شيخه الله اكبر خلي بالك الله.
أو يحدث نفسه بنصرها على خصمه وانقلب يطري ويمدح ويثني على شيخه أي مثلا يا سلام يا سلام يعني حتى حتى لا يظهر ان هو يعني حجته بائنة على نعم.
او واضحة ولا على- ضير آه، ولا حرج أن تمام.
يتفوق التلميذ على شيخه في بعض المسائل تمام مش حاجة خالص مش حاجة خالص اه تمام يعني ما تكونش دي ذريعة صحيح.
إلى أنني أتعالى و... لا لا لا لا شيخي وشيخي نعم نعم.
أقبل يده آه طيب فضيلة الشيخ يعني هذا معلوم آه ننتقل ل- ل- لحاجة تانية آه يعني في حياة آه، ابن جرير طبري وهو أنه آه أنا ملاحظ في تناولي لهذا الملف العظيم نعم.
الذي أتشرف به ويعني الذي نلت البركة بسببه آه وهو أعلام الأمة أنه بعض هؤلاء العلماء الأعلام الكبار وهم في طريقهم إلى طلب العلم قد نسوا أنفسهم نعم.
ونسوا حياتهم نعم.
ونسوا أن يتزوجوا ومنهم ابن جاري الطبري لم يتزوج يا ترى شرعا أنا يعني بتكلم من الناحية الشرعية هل يعني الإنسان هناك علم أو عمل ممكن يمنعه من متعة شرعية فرضها الله سبحانه وتعالى نعم.
ممكن يعني هذا الكلام فنتحدث يا ريت عن الناحية ديت ويا ترى هل تدخل ضمن الزهد نعم.
عند ابن جاري الطبري لو سمحت
آه ابن جرير الطبري قلت لم يتزوج لتتزوج أنت هذا توضيح اه مش كده؟
اه عايزه توضيح آه.
حرم نفسه المتعة الشرعية لا لإنكاره لها
حلو قوي
حرم نفسه المتعة الشرعية لأن العلوم الشرعية ملكت حياته حياته
اه اذا كان اذا كان الخطيب معلش نعم.
اذا كان الخطيب البغدادي آه آه.
بيقول في كتابه كما قلت في المقدمه انه عاش أربعين عاما يكتب كل يوم فيها أربعين ورقه انا اقعد اكتب أربعين ورقه كل يوم ده انا علشان اكتب البرنامج بقعد لي حوالي ثلاث ساعات اربع ساعات قدام الكمبيوتر ده حصلوا له خم... خ- 530 ألف ورقة يا سلام يا سلام 530 ألف ورقة طيب هيتجوز ازاي ده والرحلة مفيش وقت خالص إذن ولا يمكن.
والرحله اه ده واحد احترق مم.
لينير يا سلام احترق هو يا- لينير يا عيني ومنع نفسه المتعة الشرعية لأن العلوم الشرعية ورحلته ملكت عليه حياته مم.
ولذلك الإمام النووي يقول لو تذكرت لتزوجت لو تذكرت آه الله لم يتذكر الإمام النووي كان يدخل مكتبته آه، آه، ولا يأكل في اليوم والليلة إلا في السحر أكلة واحدة
حتى ناس الطعام ن- نسى كل شيء النا- بركة الناس دول ايه لا لا لا ده دول ع- عجائب لا، إيه الدنيا ده؟
هؤلاء الناس عجائب الدنيا ترك اه لينير يا سلام وحرم نفسه المتعة لنتمتع ليه ليه نعم لأنه قال خذوا هو بقى التفسير خذوا الفقه هو خذوا الحديث خذوا خذوا خذوا خذوا وأنتم فين مم.
في بيوتكم مش آه.
محتاجين بقى الرحلة الشاقة دي الطويلة ولكن لا يستغنى عنها نعم نعم نعم نعم لا يستغنى عن ان انا عشان- كلمنا والله عشان عشان عشان اجد العلماء اللي هم يعني آه، يفهمون ال ال- طيب.
بنقل عن ابن جرير فضل الشيخ زدني والله عن عن زهد هذا الرجل يعني آه، يعني اقول ايه الرجل الزاهد العالم الخاشع يعني اقول ايه حاجات كتير قوي قوي عن ابن جرير الطبري زدني والله عن خشوعه أنا عايز أقول- عن خشوعه عن زهده عن عبادته أنا عايز يعني أقول- مش تحصيل علم بس لا أنا- انا عايز اقول كلمه نعم في الزهد مم.
لان التراجم موجود فيها زهد العلماء و...
نعم، نعم.
انا عايز اقول مم.
يا طلبة العلم ويا علماء المسلمين لو دخل لص لص مم.
بيت ابن جرير الطبري فماذا يحصل مش هيلاقي حاجة مش هيلاقي حاجة خالص لا يحصل إلا الحسرة والندامة وإلا خرج تائبا إلى الله الا اذا سرق الكتب بقى ده هو خرج ومفيش هيعمل بقى لسه إيه؟
عايز كتب هيعمل بقى إيه؟
يعني أه، شوف، نعم.
لا يحصل إلا الحسرة والإيه والندامة.
والندامة نعم آه.
وإلا خرج إيه تائبا وكأن بلسان حال النص يقول جئت لأحصل مم.
فوجدته يريد ها مم.
إلى من يحصل له يا سلام فإيه المسألة الله- الله أكبر.
الكتب اللي م- م- مملوءة زهد اه من ده كان لا يقف بأبواب السلاطين ولا الأمراء أيوة.
وهذا على وتيرة كثير من ال- أهل آه، العلم آه.
لا يحبون أن يذهبوا إلى الأمراء ولا السلاطين ولا الحكام هو في احد الخلفاء اعتقد اراد ان ي- ان يهديه هديه المختفي.
مش كده آه برضه المختفي حقيقيه أراد القصه أن, دي أن, أن, أن, أن, أن يكون هناك آه، كتابا آه، أن يكون هناك كتاب كتابا في الفقه اه آه، يجمع يعني فيه- ابن جرير الطبري يالف كتاب في الفقه بس مختصر بس آه، آه، مختصر آه، ولكن ما فيش فيه خلاف اه بين العلماء نعم.
يجتمع عليه أقاويل الإيه العلماء خدت بالك فنظر فيه فأعجبه الله أعجب به الله اكبر خلي بالك فيعني صرف له يعني هدية مبلغ أو عطية هدية.
1000 مم.
دينار مم.
خدت بالك فأبى أن يأخذها يا سلام لأنه اشترط عليه شرط نعم اه أن يمنع السؤال أن يدخل المسجد إلى المقصورة آه، للاستعطار أو نعم.
ال- خدت بالك آه، فضيلة الشيخ الساعة انتهت يا الله.
بفضل الله تبارك وتعالى وإن شاء الله ما تخافش آه.
ولا تزعل احنا مع ابن جرير الطبري لسه ما عرفناش حاجة عن التفسير آه.
ولا عرفنا حاجة عن عقيدته- المؤلفات عقيدته ولا العقيدة والتصنيف و- ولا المذهب يعني في حاجات كتير لسه هنتعلمها آه.
مرة أخرى وتشرفنا إن شاء يا الله رب فضيلة ذلك.
الشيخ والله نورتنا ربنا ينور شرفتنا صدوركم.
وتعلمنا منك والله كثيرا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقينا شر أنفسنا اللهم آمين وأن يبارك لنا في القائمين على هذه القناة آمين.
أمين يا رب العالمين اللهم آمين.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك آمين.
ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك آمين.
ونعوذ بك منك آمين يا آمين.
رب العالمين شكرا جزيلا آه، أحبائنا المشاهدين في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الأخ العزيز الشيخ فضيلة الشيخ سامي إسماعيل الذي حدثنا عن بعض اللمحات التربوية من حياة إمامنا محمد ابن جرير الطبري آه، نلقاكم دائما على خير إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات أعلام الأمة عبر شاشة قناة الرحمة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها رحمة على المسلمين والبشرية جمعاء وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البستان نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا هم أعيان أخيار حياهم رب غفار من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا واليوم نحيي من رفعوا الدين صروحا وأناروا